السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع سلسلة جديدة بعنوان أبحث عن شبهة هذا موضوع مهم جدا وخطير جدا خصوصا في هذه الآونة التي نعيش فيها الآن آه، في وقت فتن شديدة جدا جدا آه، تحاكي الأمة الإسلامية وبخاصة شباب وبنات المسلمين أسأل الله عز وجل أن يعصمهم جميعا وأن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه حقيقة السلسلة دي بالذات حبيت ابدا بيها في الايام ديت بالذات لان فعلا آه، كترت الفتن قوي مع الانفتاح طبعا السماوات المفتوحه زي ما بيقولوا يعني ودخول كتير من الشباب على النت وعلى قنوات بتهاجم الاسلام والمسلمين وبتهاجم نبي الاسلام صلى الله عليه واله وسلم فكان لازم ان احنا نقف ونرد ونتكلم ونوضح للشباب عشان يكون عندهم آه، حائط صد امام هذه الفتن حتى لا يفتن شبابنا المسلم الذين هم يعني آه، عماد هذا الدين ونحتاج طبعا ان احنا آه، ان شبابنا المسلم ربنا يحفظهم آه، وينجيهم من الفتن حتى يستطيعوا ان يقوموا بالعبء الاكبر الذي آه، وضع على كاهلهم من اجل خدمه هذا الدين العظيم آه، باذن الله سبحانه وتعالى. حقيقة طبعا آه، ان شاء الله يعني هنتناول برضو اجابات بعض الاسئله كده في اخر الحلقه ان شاء الله فاللي عايز يبعت اي حاجه ان شاء الله يبعتها ال SMS وبدايه كده قبل ما نبدا الحلقه آه، تقريبا الاخ الاخ امين من العراق بعت بيقول ادعوا لاخي الكبير بالزوجه الصالحه اسال الله عز وجل ان يرزقه بالزوجه الصالحه آه، ولاخي الصغير بالذريه الصالحه اسال الله عز وجل ان يرزقه بالذريه الصالحه. آه، لا تنسى ايه من دعائك ان يحلل الله عز وجل عقده لسانها وتكون من حفظ القرآن أسأل الله عز وجل أن يحمل عقدة لسان آية وأن تكون من حفظة القرآن هي وأخواتها إن شاء الله آه، ادعي لي بالرزق الحلال الحاج صلاح خليل ربنا يرزقك يا رب وجميع المسلمين بالرزق الحلال آه، لا تنسى أن تدعو إلى ابتسام وبسمة بالزوج الصالح آه، ربنا يرزقهم يا رب بالزوج الصالح وكل بنات المسلمين يا رب العالمين آه، ادعوا للطفلة فرح بالشفاء أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما ادعي لي بالذرية الصالحة سهام أحمد صديق ربنا يرزقك يا رب العالمين وكل الناس وكل المسلمات بالذرية الصالحة آه، يعني الحقيقة طبعا إن شاء الله نتناول بقى إن شاء الله كده في خلال هذه الحلقة حقيقة موضوع مهم جدا جدا في غاية الأهمية ربنا ينجي شبابنا يا رب من الفتن ما ظهر منها وما بطن آه، أبحث عن شبهة ابحث عن شبهه انا نقيت العنوان بالتحديد بالعنوان ده بالظبط لسبب لان فعلا في كتير من شبابنا بكل اسف الشبهه وان كانت بعيد عنه والفتن وان كانت بعيد عنه الا انه عمال بيبحث عن شبهه هو يخش على مواقع النت ويخش ويتكلم مع- في بعض الغرف وعلى الشات مع بعض الناس غير المسلمين او من المسلمين العلمانيين ويبتدي يتناقش معهم في بعض المسائل من الأشياء, من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة ويبتدي يتناقش معاهم في حاجات وهو ما عندوش لا علم ولا عنده حجة ولا عنده آه، يعني خلفية عن هذا الدين يقدر ان هو يقدر يرد بيها على هؤلاء الناس ولكن هو بس مجرد انه داخل حب استطلاع عايز يتناقش ويتكلم ويدافع و و من باب بس الحمية والحمية وحدها لا تكفي يا جماعة الحمية وحدها وإن كنا نعتقد أن جميع شباب المسلمين يحبون دينهم ويحبون نبينا صلى الله عليه وسلم لكن ده مش كفاية في حد ذاته أن أنا أقحم نفسي في مواقع زي كده أو في آه، بعض القنوات آه، اللي بتتحدث عن الإسلام خصوصا آه، القناة المشؤومة التي تسمى قناة الحياة التي عليها هذا الملعون الذي يسمى بالقس زكريا الذي يسب نبينا ليل نهار أسأل الله عز وجل أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر وأن يجعله عبرة لمن يعتبر إن شاء الله هنتكلم في خضم هذه الشبهات عن كيفية أن يعني عقاب المولى عز وجل لكل من حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس إن شانئك هو الأبتر فعلا إن أي إنسان بيكره نبينا بيسب نبينا الله عز وجل لا يتركه أبدا بل إنه يعاقبه وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يملي للظالم ثم يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته وقرأ قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد كل أسف في الآونة الأخيرة بقى في ناس همها كله إثارة الشبهات حول الإسلام درجة صدقوا يا شباب إن في ناس وظيفتهم وشغلتهم إن هم يدرسوا الإسلام دراسة عميقة جدا عشان يبحثوا عن بعض الأشياء اللي ممكن يخشوا من خلالها على إثارة بعض الفتن أو الشبهات يعني آه، آية مع حديث يقول لك لا ده الآية دي بتعارض الحديث ده زي مثلا قول المولى عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون خد بالك أي بسبب ما كنتم تعملون يجي ينضم معاه الحديث حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته بيقول لك أهو أدي آية بتتعارض مع الحديث ده ازاي ان ال- الح- الآية بتثبت ان الإنسان يخش الجنة بعملي وازاي ان الحديث بيقول لا مش هتخش الجنة بعملك نقول طبعا لما يكون إنسان عنده علم يستطيع انه يرد بيقدر ان هو يزيل هذه الشبهة لكن لو ما كانش عنده آه، علم ولا أي حاجة فلا يستطيع ان يرد هذه الشبهة فبنقول يا جماعة ان الآية ب- بتقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون فالباء هنا يسميها علماء اللغة باء السببية وليست باء العوض يعني يعني مش معنى كده ان عملك يساوي دخول الجنة لا أعمالك لا تساوي دخول الجنة ولكن ادخل الجنة بسبب ما كنت تعمل انت صليت وصمت وزكيت وحجيت من الذي وفقك لهذا الله ولما وفقت لهذا العمل الطيب الجميل من الذي تقبل منك هذا العمل وأجزل لك العطاء والمثوبة أيضا هو الله هات بالك يبقى إذا فالسبب السبب الذي عملت به هذا العمل فالله عز وجل هو الذي هيئ لك تلك الأسباب فأنت عملت والله تقبل منك هذا العمل خدت بالك يبقى اذا فانت عملت العمل برحمه الله وتقبل الله منك العمل برحمته وادخلك الجنه برحمته يبقى اذا لا تعارض لا تعارض يبقى الباء ليست باء العوض اللي هي عملك يساوي الجنه لا عملك ما يساويش الجنه وانما ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون اي باخذكم بالاسباب وانكم عملتم هذا العمل ابتغاء مرضات الله فتقبل الله منكم هذا العمل وادخلكم الجنه بسبب هذا العمل ولا تعارض بين الايه وبين الحديث انا بذكر بس مثال ف و- وعلى هذا على هذه الوتيره بقى يختاروا بقى ايات كتيره جدا ظاهر الايه تتعارض مع حديث او حديث ي- ظاهره يتعارض مع حديث اخر او ايه تتعارض مع ايه وما فيش اي تعارض اصلا لا بين ايه وايه ولا بين حديث وحديث ولا بين حديث وايه الموضوع ده انساه تماما لا يوجد اي تعارض ابدا ابدا لكن التعارض هنا هو ان ال- ال- ال- بياتي من منطلق فهم الذي يقرا هو ما هوش فاهم هو بيقرا وهو مش فاهم ما عندوش الادوات التي يفهم بها هذه النصوص او التي يستطيع ان يجمع بها بين النصوص فالاصل ان اذا تعارض نص مع نص فالاصل ان نجمع بين النصين فإن لم نستطع أن, أن, أن, أن نجمع بين النصوص فلا بد هنا من تأويل النص وهذا لا يعلمه إلا أهل العلم لا يعلمه إلا أهل العلم المتخصصون في هذه المهنة العظيمة أو هذا العلم العظيم أن يكون عنده دراسة مستفيضة في أصول الفقه أو دراسة مستفيضة في علم مصطلح الحديث يستطيع أن يجمع بين هذه النصوص ودي ليست لأي إنسان يعني مش أي إنسان يستطيع أن هو يجيب نصوص ويجمع ما بينها والا يا جماعه كنت انا بقى جبت شويه كتب في الطب وقرات وبقيت تاني يوم دكتور آه، مثلا مخ واعصاب مش هينفع واخد بالك واشمعنى يعني امال امال في الدين المساله سهله كده ليه اي حد يقرا كتابين خلاص بقى عالم وبقى داعيه وبقى يحكم على الناس وبقى آه، يمسك آه، قلم ويكتب اي حاجه والمصيبه ان الناس كل ما كتب بيظن ان هو يصلح للقراءه فدي مساله مهمه جدا جدا فاحنا بنقول ان ظاهر في الاونه الاخيره عدد كبير جدا يعني ليس بالقليل عدد كبير جدا آه، على ال- يعني ع- سواء على النت او او على التلفاز او غير ذلك او على الجرائد صفحات الجرائد بداوا يهاجموا الاسلام والمسلمين وبداوا يهاجموا نبينا صلى الله عليه وسلم وبداوا يشككوا في القران وفي السنه وفي الثوابت الذي ما تكلم فيها احد خلال هذه الق- ال- القرون العظيمه التي مرت قبل ذلك ولكن بداوا يتكلموا في القرآن وبدأ يتكلموا في السنة وبدأ يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودي آه، يعني آه، مسألة خطيرة جدا جدا بكل أسف احنا معنا مخرج ولا معناش مخرج معنا مخرج يا جماعة في حد معنا في الاستوديو ايوه في حد معنا بس انا قاعد بتكلم مش عارف في حد معنا ولا مش حدش معنا طيب ايوه طيب آه، ربنا يبارك فيكم يا رب فاذا المساله مهمه جدا يا جماعه ان احنا محتاجين ان احنا فعلا آه، ان احنا نحذر من هذه الشبهات طبعا ممن يتكلم في هذه الشبهات منهم اغلبهم على غير مله الاسلام ومنهم من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا منهم من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهي دي المصيبة الكبيرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يتكلم بالقرآن مشكلة مشكلة كبيرة جدا انك تلاقي واحد منافق طالع ويقول لك وقد قال المولى عز وجل ويقوم يلوي عنق الآية ويقول لك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلو عنق الحديث أو يفهم الحديث خطأ أو يفهم الناس هذا الحديث خطأ دي مسألة مهمة جدا ومصيبة كبيرة إن إنسان يتكلم بما لا يعلم خد بالك في فرق كبير جدا بين من يعلم وبين من يجهل وبين من لا من يجهل أنه يجهل هو ده الجهل المركب إن هو جاهل وفي نفس الوقت هو فاكر انه عالم ويجهل انه يجهل دي مصيبه و- وده صعب جدا ان انت تفهمه صعب انك تفهم هذا الصنف انك تقول له آه، يعني الكلام ده غلط هو م- مش مقتنع ولذلك الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه كان يقول كلمه عجيبه جدا كان يقول ليس لصاحب البدعه توبه ليه هنغلق باب التوبه في وجوه الناس لا الموضوع مش كده ليس لصاحب البدعة التوبة مش معناها ان بيقول لك احنا ال- الباب التوبة مقفول امام اهل البدعة لا الموضوع مش كده الموضوع في ان صاحب البدعة يا جماعة ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من البدع ان صاحب البدعة بيظن ان بدعته هي عين السنة فان قلت له اترك البدعة يقول اترك السنة يعني على سبيل المثال الذي يعتقد أن أنه آه، يجوز له أن يطوف حول قبور الموتى وأن يطلب منهم آه، ال- قضاء الحاجات وإلى غير ذلك هذه بدعة يعني بدعة شركية يعني توصل عياذا بالله إلى إلى ال- إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى بل هي عين الشرك أن تسأل الميت ما لا يطلب إلا من الله كأنك تقول مثلا آه، يا سيد يا فلان أو يا يا ول- الولي الفلاني مثلا آه، خلي بنتي تخلف أو خلي ابني ينجح أو خلي مراتي تخف هذه الأ- هذه الأمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى فهذه أمور شركية لو قلت له اترك هذا الشرك يقول لك اترك هذا التدين دي عبادة دي عبادة بتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إن أنا أطلب هذا من هذا من هذا الولي أيوة نعم لكن خد بالك من حاجة إن إن- عشان كده بيقول لك يقول لك إن لو إنسان لو إنسان وقع في معصية سهل جدا إنه يتوب إنما لو وقع في بدعة مشكلة مشكلة كبيرة جدا لأنه إن اعتقد أن هذه البدعة هي عين السنة فلن يترك البدعة ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة ليس لت- ليس إيه ليس لصاحب البدعة توبة فاحنا بنقول ان ظهر في الاونه الاخيره عدد كبير جدا من الناس بداوا يشككوا في الاسلام بداوا يشككوا في القران في السنه في بداوا يشككوا في النبي صلى الله عليه وسلم بداوا يسبوا الصحابه خدت بالك طيب ايه سبب رواج بضاعه هؤلاء الناس يعني لو ظهر واحد وجلس يسب في حبيبنا صلى الله عليه وسلم أو أنه بدأ يتكلم عن الصحابة أو بدأ يتكلم عن بعض الأحاديث أو عن السنة أو عن القرآن وغير ذلك هذا الإنسان لو قعد يتكلم من هنا ليوم القيامة ولم يستمع إليه إنسان فخلاص هو في النهاية هو هيزهق هيزهق من الكلام اللي بيقوله وسينتهي عما يقول إنما مشكلة هؤلاء الناس أنهم يجدون رواجا لهذه البضاعة يجدون من بني جلدتنا من يستمعون وينصتون وإن لم يقتنعوا خد بالك من حاجة مهمة يعني مش لازم تكون مقتنع بهذه البدعة مش لازم تكون مقتنع بهذه الشبهات علشان تقول آه، انا انا ما يعني انا انا كده مش غلطان لا ده انت غلطان بمجرد دخولك على انك انت تشاركهم وتسمعهم او تعطي لهم المجال ان هم يتكلموا انت غلطان انا لما الاقي واحد النهارده جاي بيسب في ابي هريره او يسب في ابي بكر او عمر او عثمان او علي رضي الله عن الصحابه اجمعين انا كون ان انا اديله اذاني واسمعه انا كده اديته حق ليس من حقي وانا كده ارتكبت اثما ليس من حقي ده انا اخوض في هذا الاثم ان انا ازاي اسمع واحد بيسب واحد من الصحابه اقول له طب قول لي طب بتسبه ليه طب آه، ايه ايه السبب طب وانا ادي له فرصه ليه اصلا انا لو اعطي احدا فرصه بان هو يدخل ويهاجم ويهاجم على الاصول والثوابت التي نعتقد انها هي ثوابت هذا الدين ازاي ان هو يدخل يتكلم عن النبي ازاي صلى الله عليه وسلم ازاي يدخل يتكلم عن القرآن عن السنة عن غير ذلك ازاي يتكلم عن الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة هذه المسائل لا نسمح لأحد أن يتكلم فيها فهي مشكلة سبب رواج بضاعة هؤلاء الأقزام إنهم وجدوا من المسلمين آذانا صاغية أو من بعض المسلمين آذانا صاغية فبدأوا يتكلموا وبدأوا يحسوا أن هذه الأشياء بدأت تحدث أثر فعلا في بعض الشباب بدأ الشباب يسمع وينزعج ويروح للمشايخ اسمع ده الش- يا شيخ ده فلان بيقول وفلان بيعيد وفلان وبدأوا إيه يتناقلوا أخبار بدأت المسألة تثار بدأ الموضوع بقى موضوع آه، زي ما بيقولوا موضوع الساعة واخد بالك بدأ هم يش- يفرحوا ويشمتوا بنا إن آه ده ده الكلام بتاعنا أثر فيهم هي دي المسألة أعداء الإسلام لا شك يا جماعة إن هم بيعتدوا على المسلمين بطرق كثيرة جدا من ضمن من ضمن صور اعتداءات غير المسلمين على المسلمين القتل والسلب والنهب والسرقة وهدم البنايات إلى غير ذلك ما حدث لإخواننا في غزة ولإخواننا في العراق خد بالك قال جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون هو استمراره ولا يزالون هيفضلوا يقاتلوكم لحد ما يردوكم عن دينكم إن استطاعوا شوف قد إيه وإن تفيد الندرة يعني لو شوف شوف خد بالك بقى شوف لفظ القرآن عجيب إزاي إن استطاع إن تفيد الندرة يعني لو قدروا يلاقوا ربع فرصة إن هم يردوكم عن دينكم فلن يتأخروا أبدا هيردوكم عن دينكم خدت بالك ولذلك ربنا قال والفتنة أشد من القتل وفي الآية الثانية والفتنة أكبر من القتل فتنة المسلم عن دينه أشد عند ربنا من قتل المسلم ده أشد عند ربنا من قتل المسلم ولذلك هم بيعملوا إيه النهاردة لما يجي مثلا واحد يهودي أو غير يهودي أو واحد من أهل الديانات التانية المحرفة ويجي يقول لك إحنا عايزين نعمل كذا في المسلمين إحنا مش عايزين المسلمين يبقوا يهود لا احنا عايزين المسلم مسلم ولكن بغير إسلام واضح يا جماعة الفتنة جاية منين ان هو مش عايزك تعتنق الديانة اليهودية ولا الديانة النصرانية ولا الديانة البوذية ولا الديانة اللي مش عايزك تعتنق ديانة تانية لا لأن هو بيقول إيه في وجهة نظره بقى بيقول لك لأن هذا شرف لا يستحقه المسلمون بيقول لك المسلمين ما يستحقوش إن هم ينالوا شرف إن هم يبقوا يهود مثلا يعني إنما إحنا عايزين مسلمين بلا إسلام خد بالك من المؤامرة كيف تحاك خدوا بالكم يا شباب خدوا بالكم يا أخوات كيف تحاك المؤامرة إن إحنا عايزين مسلمين بس بغير إسلام يعملوا إيه قال لك ليهم ثلاث وسائل أول حاجة القتل هنقتل فيهم وندبح فيهم ونهدم المباني بتاعتهم ونسرق أموالهم ونعمل يمكن يرضخوا اللي إحنا عايزينه فبالتالي إيه إن إحنا حاجة من الاثنين يا إما يعيشوا بغير إسلام يا إما بقى يعني يدخلوا الديانة بتاعتنا ومش مشكلة ونقبلهم بقى قال لك إيه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يزالون أهو استمرارهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم حتى تفيد الوصول للغاية حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا لو قدروا مش هيتأخروا الحاجة التانية حرب إعلامية لإفساد الشباب يعمل لك أفلام وحاجات بقى إيه يعني خد بالك من حاجة حاجات بقى شهوات حرب إعلامية يعمل لك أفلام عياذا بالله خليعة أفلام جنسية يعمل لك أفلام معينة تثير بعض الأشياء يزين لك قدوة معينة يزين للبنات قدوة معينة يجيب بنت في غاية الحسن والجمال ويخليها تعمل أدوار تتمنى البنت اللي مش فاهمة الساذجة مش فاهمة تتمنى تقول يا سلام نفسي أبقى زيها واخد بالك حرب إعلامية قال جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم ركزوا والله يا جماعة سلسلة مهمة جدا النهاردة بعملها مقدمة والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما مش أي ميل لا هم ما يكتفوش بأن أنت عياذا بالله تشرب الخمر وبس لا ده هو عايزك تشرب الخمر وتعاقر النساء وتفسد وتترك الصلاة وتعق أمك وأبوك و... وتسرق وتنهب وتكذب وتغش و... عايزين كل المفاسد تقع فيها وعندهم استعداد من أجل الوصول إلى ذلك أنهم يعملوا كل حاجة عشان يوصلوا لهذه المفسدة مشكلة مشكلة كبيرة جدا جدا ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب اللهم احمي شباب المسلمين وبنات المسلمين اللهم آمين خدت بالك يبقى إيه والله يريد أن يتوب عليكم لكن التانيين بقى اللي هم عاملين بيثيروا الشبهات والشهوات و ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا مش أي ميل ميلا عظيما خد بالك بقى مخدرات نساء أفلام عياذا بالله جنسية مش عارف إيه مصائب مصائب كبيرة جدا طيب النوع الثالث وهو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه اللي هي إيه حرب فكرية عشان يشككوا المسلمين في دينهم وفي ثوابت هذا الدين العظيم قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن خد بالك بقى والغوا فيه لعلكم تغلبون والغوا فيه ايه لعلكم تغلبون تعالوا هاتوا بعض الآيات وقعدوا كده قولوا كلام فيه يجي مثلا عند الآيات اللي نزل فيها التدرج في تحريم الخمر خد بالك ان الخمر والميسر الخمر والميسر كل فيهما اثم كبير ومنافع للناس يقول لك اهو ما القرآن بيثبت أن الخمر والميسر فيهم منافع للناس خد بالك مع أنه لم يعلم أن هذه الآية منسوخة أن هذه الآية منسوخة نسخت ب- ب- ب- بآية أخرى وإلى غير ذلك وده كان مرحلة من مراحل التدرج في تحريم الخمر واخد بالك فالمسألة بقى يوم جاي لك إيه يجي لك في آيات منسوخة ولذلك لما لما لما الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة وجد رجلا يتصدر لتفسير القرآن فقال له يا هذا هل تعلم الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام قال لا قال إذا فقد ضللت وأضللت لأنك ممكن تشرح آية زي كده يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فتيجي يشرح الآية ويقول يعني يا جماعة الخمر والميسر آه، فيهما إثم كبير لكن فيهم منافع يا جماعة للناس برضو وإن كان الإثم أكثر من النفع لكن برضو فيهم نفع ولا ننكر إن فيهم نفع ويفسر القرآن تفسيرا مغلوطا ليه الآية منسوخة أصلا الآية منسوخة هي تتلى فقط لكن لا يعمل بها فدي مسألة مهمة جدا وبالتالي ان الانسان لما يتصدر لمثل هذه المسائل لابد يكون فاهم يكون معاه الادوات يكون عارف الناسخ والمنسوخ المطلق والمقيد الخاص والعام الى غير ذلك من الادوات التي ينبغي ان الانسان يتعلمها حتى يستطيع ان هو يفسر في كتاب الله عز وجل او يمسك القران ويبدا يقول للناس انا عايز افسر القران دي مسألة مهمة جدا جدا فبالتالي ان هم ال- هؤلاء الناس بيحاولوا يعملوا ايه بيحاولوا بقدر الامكان على قد ما يقدروا حرب فكرية بقى حرب فكرية يجي- يجيب لك حرب حوالين القرآن يجيب لك آيات معينة ويبدأ يشككك في الآيات ديت يجي يقول لك لا ده في قرآن تاني ناقص يعني ده في قرآن تاني قرآن فاطمة يجي الشيعة بقى يقول لك في قرآن فاطمة خد بالك ويجي يقول لك لا ده في آيات كمان و- نزلت ب- بت- بن بن علي بن أبي طالب وهو بقى ال- الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات ديت هم المسلمين شالوها من القرآن يجي يقول لك مش عارف إيه، وهكذا ويبتدوا يتلاعبوا بكتاب الله عز وجل ولن يستطيعوا عن فضل الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر هنا ليس القرآن فقط بل القرآن والسنة والدليل على ذلك الآية الأخرى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن فالسنة توضح القرآن ولا تستطيع أن تفهم القرآن إلا من خلال السنة المولى عز وجل يقول في القرآن وأقيموا الصلاة كيف تقيم الصلاة؟ ما تعرف إزاي تعرف أن تقوم الصلاة منين؟ هات في القرآن آية واحدة بتقول لك أن الظهر أربع ركعات هات آية تقول لك أن المغرب ثلاث ركعات مفيش إنما تعرف هذا منين؟ من من السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي ويبدا النبي يوضح بقى صلى الله عليه وسلم ازاي ان انت تصلي طب في ال- واتموا الحج والعمره لله كيف تتم الحج والعمره لله مفيش تفاصيل في القران تيجي في الك- في السنه يقول لك خذوا عني مناسككم ويوضح لك النبي عليه الصلاه والسلام كيف كان الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم وهكذا ويبتدوا بعد كده يشككوا في السنة كيف كانوا يشكون كيف كانوا يفعلون هذا ما سنعرف- أنا- سنعرفه إن شاء الله بعد فاصل قصير فابقوا معنا جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود النصري أبو عمار كتاب لا تحزن وابتسم للحياة ساعة وساعة يوسف الأحلام مسك الختام حكايات عم محمود قصص الأنبياء للأطفال يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016 255 61 52 أو 016 255 61 53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع آه، آه، برنامج أبحث عن شبهة قلنا يا جماعة إن شاء الله ال- من من الحلقة القادمة إن شاء الله من يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله هنبتدي نجيب شباب معانا في الاستوديو إن شاء الله ونبتدي نتناقش معهم ونبتدي نفهم منهم ونشوف الشبهات التي تثار حول الإسلام وحول المسلمين وحول النبي صلى الله عليه وسلم ونبتدي كل شاب يقول الشبهة اللي عنده ونبتدي نرد عليه رد علمي على- حتى تنجلي هذه الشبهات عن بلاد الإسلام وعن المسلمين وأنا شايف أن الموضوع في ال- هذه الآونة بالذات في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية أن احنا نوعي شبابنا ونفهمهم عشان ما يجيش اي واحد فيهم يسقط امام اول شبهه ويقول لا خلاص هو كده آه، لا ديننا ده في حاجه مش آه، ويبتدي يفهم هذا الدين فهما خاطئا احنا بنقول لا ده النار ده من باب اولى بقى يعني فعلا درء المفاسد مقدم على جلب المنافع والمصالح مساله مهمه جدا ان احنا نفهم شبابنا ونوعيهم ونقول لهم يا جماعه افهموا دينكم صح زي ما قلت لك النهارده الحرب الفكريه والحرب الاعلاميه النهارده من اشد انواع الحروب التي تحاك لشبابنا وبناتنا وللمسلمين اجمعين. نبينا نبينا صلى الله عليه واله وسلم حذرنا من الوقوع في الفتن. الفتن دي يعني ربنا يا رب يا رب ينجينا واياكم من الفتن ويصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ يقول لك ان بيخبر ان من اشراط الساعه من اشراط الساعه ظهور الفتن. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم فتنا إيه؟ كقطع الليل المظلم يصبح الرجل شوف الفتنة بتوصل لدرجة إيه يا جماعة ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل يا رب سلم سلم تخيل حضرتك وتخيل حضرتك كان الوقت اللي ما بين ان الانسان ده مسلم ومؤمن وبين انه يصبح كافر ساعات معدوده عشان الانسان ما يامنش على على نفسه من الفتن ما يخشش في الفتنه كده بصدره ويقول لك انا قد اي فتنه لا خد بالك يا اخويا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو لا تتمنوا اه لو عايزين صلاه انا تحت امر طيب معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم ام احمد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك سامعني كده؟
ايوه ان شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا ام احمد
اه اتفضلي انا مع حضرتك سامع سامعك انا أنا عندي حضرتك آه، يعني اه عندي بنتي يعني متوقفة على الطلاق وت- وت- واتطلقت واتردت ودلوقتي يعني شاكين في المحكمة بالطلاق
والله يا ام احمد بس عايزين نتكلم في موضوع البرنامج ربنا يحفظك جوزها يا رب عايز يرجع ولسه ما اتفصلتش من ربنا يسترها يا رب العالمين حاضر يا ام احمد ربنا يبارك فيك احنا عايزين بس في موضوع الحلقه يا جماعه عايزين في موضوع الفتن عشان لو خرجنا من الفتن للطلاق والموضوع دي هن- يعني الموضوع هيت هيتشعب مننا ربنا يحفظك ولو في اي اتصالات في نفس الموضوع تحت امركم ماشي يا أستاذ خالد آه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من اشراط الساعه من اشراط الساعه ظهور الفتن قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم خدوا بالكم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا من الصبح بالليل كم ساعه يا جماعه 12 ساعه في 12 ساعه يتحول من الايمان للكفر دي مصيبه ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا من بالليل للصبح دي 12 ساعة برضه في 12 ساعة يتحول من الإيمان للكفر يبقى الإنسان لا يأمن على نفسه عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموه فاثبتوا أو فاصبروا إن أنت ما تتمناش الوقوع في الفتنة أو الوقوف أمام الفتنة لكن لو الفتنة خلاص وقفت قدامك مباشرة فاثبت اثبت على دينك وعلى ايمانك وعلى عقيدتك يا جماعه مش عايزين المساله تبقى مساله يعني ما يبقاش ديننا هش لدرجه يعني ايه ومن الناس من يعبد الله على حرف ما يبقاش الانسان بيعبد ربنا على حرف فان اصابه خير ايه اطمأن يعني سبحان الله يعني إيه- إيه- وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ما يبقاش ديننا رقيق للدرجه دي لدرجه ان اي فتنه تعصب بايماننا ما يجيش واحد النهارده يقول لي ايه اسكت ده ده سمعت ان ابو بكر وعمر الشيعه بيقولوا عليه كذا يا خبر ابيض معقوله طب ده خلاص بقى ده ما ينفعش بقى يكون دين بقى ويفتن ويترك الدين كله يجي واحد يقول له ده ده النبي اتجوز امنا عائشه وعندها تسع سنين تخيل ايه ده معقوله بقى النبي يتجوز طفله صغيره هو مش عارف طبعا هو مش فاهم ودي من ضمن الشبهات طبعا اللي هنتن- هنناقشها في الفتره الجايه ديت نناقش ليه النبي عليه الصلاه والسلام اتجوز تسع نساء هو ما اتجوزش تسعه هو اتجوز 11 ومات عن تسع نساء وليه النبي عليه الصلاه والسلام اتجوز امنا عائشه عندها تسع سنين وليه مثلا آه، آه، سيدنا موسى عليه السلام آه، فقأ عين ملك الموت حينما دخل عليه وليه مثلا حاجات معينه كتيره جدا شبهات مثاره حول الاسلام والمسلمين حاجات كتيره جدا هنبتدي نناقشها بشكل علمي ونرد على هذه الشبهات بشكل بحيث ان ايه ان اي شاب النهارده يلاقي شبهه من الشبهات دي موجوده قدامه يقول لك لا انا عارف الرد ده حصل كذا عشان كذا فاهم ازاي ويبدا يرد رد علمي ويبدا يفهم هذه المسائل ويا ريت برضه شبابنا ان شاء الله في الردود اللي هنقولها بعد كده ابتداء من الحلقه القادمه ان هو يبقى عنده يعني ايه خلفيه بحيث يقدر يرد ازاي من خلال يسجل البرنامج يكتب حتى ورانا بحيث ان هو يبقى عنده خلفيه يقدر يرد بيها على اي حد من هؤلاء الذين يريدون ان يشككوا في دين الله سبحانه وتعالى او في نبينا صلى الله عليه واله وسلم نشوف النبي عليه السلام بيقول في الحديث الذي رواه مسلم ان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب آخرها بلاء خدوا بالكم بقى وسيصيب آخرها اللي احنا بقى بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا ايه يرقق بعضها بعضا تيجي فتنة صغيرة وترقق تمهد يعني لفتنة أكبر سنة والفتنة الأكبر سنة تمهد للفتنة هديك مثال بسيط يجي الشيطان مثلا من ضمنه يدخله يجي مثلا واحدة معدية واحدة بنت جميلة معدية يقول لك وهجر ايه لما تبص انت راجل مؤمن وما شاء الله ايمانك قوي جدا جدا وانت فاكر ان انت لما تبص لدي هتتاثر يا عم بص ومتع بصرك ايه المشكله يوم الشاب يبص خد بالك فلما يبص يشرب في قلبه هذه الصوره الفتنه لان النبي عليه الصلاه والسلام وضح بقى ان في حديث مسلم ايضا تعرض الفتن على الايه على القلوب كعرض الحصير عودا عودا خد بالك فايما قلب اشربها اشرب الفتنه ديت نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء هي دي المسألة هي دي ال ال الحاجة الخطيرة جدا إن أنت أخويا وحبيبي لما تيجي النهاردة فتنة صغيرة زي كده آه انظر لهذه المرأة خلاص بص لها مرة تانية يجي طب وفيها إيه لما تشوف المسلسل ده مسلسل اجتماعي شوف المسلسل بعد طب الفيلم ده بعدها طب ما تخش بقى على الحياة الثانيه الجميلة دي بقى اللي هي الأفلام بقى العارية طب ما تخش على عياذا بالله أفلام مواقع إباحية طب مش عارف إيه طب ما خلاص بقى وقع بقى في إيه؟ في عياذا بالله في الفاحشة فيبتدي ترقق الفتنة للي بعدها الصورة تمهد له لتمثيلية والتمثيلية تمهد للفيلم الفيلم يمهد لقنوات إباحية ومواقع إباحية والمواقع الإباحية تمهد عياذا بالله بعد ذلك للوقوع في الفاحشة وعشان كده ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان ما يقدرش يجي يقول لك مره واحده اذني لما يجي يقول لك بص الصوره دي الصوره جميله ما فيهاش حاجه انظر لبديع خلق الله في هذه المراه واخد بالك ويبتدي يبص ويدخل لك من المدخل ده وهكذا عشان كده برضو اعداء المولى عز وجل بيبتدوا برضو يظبطوا لك الفتنه حته حته هو هيشربك في الاول سيجاره والسيجاره توصلك للشيشه والشيشه توصلك للبانجو والبانجو يوصلك للافيون والافيون يوصلك للمخدرات للبودره وهكذا لحد ما الإنسان نفسه ضاع فبداية الألف ميل خطوة خطوة واحدة لكن أهم حاجة أن أنت إيه تعصم نفسك وربنا اللي يعصمك إن شاء الله أن أنت تستعين بالله سبحانه وتعالى أن أنت تعصم نفسك من الوقوع في أول خطوة ابعد شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه وتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكة مهلكتي هي دي اللي هتضيعني ثم تنكشف ثم تجيء فتنة أخرى فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى النصيحة بقى الغالية قال فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر طيب اتفضل اتصل معايا اتصل أم سامح السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود يا أهلا وسهلا
انا داخله على عمليه قلب ان شاء الله بعد اسبوع عمليه قلب بفت وعايزاك تدعي لي بالله عليك تدعي لي ربنا يا رب يشفيك يا رب شفاء لا يغادر سقما اللهم آمين.
ربنا يشفيك يا مسامح يا رب العالمين ويشفي يا جميع رب مرضى يا المسلمين رب وادعي لي بالله عليك ساعه صلاه الفجر حاضر والله حاضر يا مسامح عينيا حاضر والله تدعي لي بالله ربنا عليك ربنا بالله يشفيك عليك يا رب تدعي ويشفي لي.
جميع مرضى المسلمين حاضر والله تدعي لي ان ربنا يثبتني على ديني وربنا يثبتك ويثبت جميع المسلمين يا رب العالمين اللهم امين حاضر يا رب مسامح العالمين.
عينيا حاضر اللهم آمين.
ربنا يحفظك اختي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين يا رب يا رب شكرين يا شيخ محمود يبقى فمن أحب فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر معلش الحلقة الأولى يا جماعة مقدمة لموضوع الفتن والكلام عن الفتن شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين حديث والله العظيم في غاية الخطورة يقول صلى الله عليه وسلم لا, لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه كل ده من إيه؟ من خشية الفتنة على نفسه في الدين الإنسان خايف إن هو يفتن في دينه فيمر الرجل بقبر الرجل تخيل حضرتك إن ممكن وعلى فكرة في إحنا وصلنا للمرحلة دي النهاردة ربنا يا رب يرزقنا وإياكم بحسن الخاتمة واحنا ان شاء الله سنتكلم طبعا في رحله الدار الاخيره عن حسن الخاتمه وسوء الخاتمه هذه الاشياء ربنا ينفعنا بيها رب العالمين سبحان الله ان احنا فعلا بنمر بالزمن ده ان في ناس النهارده في الزمن ده والله الذي لا اله غيره اعرف ناس تتمنى الموت ولا تجد الموت اصبح الموت زي ما بيقولوا كده ايه امنيه غاليه جدا جدا عند بعض الناس فاذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي زمان على او لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه طب نعمل ايه نعمل ايه في الموضوع الفتن دي بقى عشان نخش بقى في الجد الاصل بقى اخويا وحبيبي ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم من كل سوء الاصل هو عدم الاستشراف للفتنه ان انا بدل ما ادخل نفسي في الفتنه وبعد ما ادخل في الفتنه اقول انا ضعت وانا ضايع نفسي ليه اصلا بدل ما اودي نفسي في في مشاكل ليه اعرض نفسي للفتنه ابعد نفسي عن الفتن واخد بالك يعني على سبيل المثال لما نيجي نتكلم مثلا نقول ايه واحد لما بياكل مثلا مثلا لما بياكل سمك وجمبري بيتعب لكن لو ما كانش سمك وجمبري زي الفل فيقول ايه طب انا هاكل سمك وجمبري ويا رب ما اتعب طب ما انت عارف ان انت بتتعب يبقى ابعد نفسك عن سبب التعب عشان ما تتعبش واضح يا جماعه هو واحد بيقول انا لما بقعد مع اهل البدع بتعب طب تقعد معاهم ليه مجالسه اهل البدع يا جماعه مذمومه حتى لو كان عندك علم شرعي تقدر ترد بيه على اهل البدع مساله خطيره يا جماعه الانسان النبي عليه السلام بيخبر من ضمن الاشياء العجيبه جدا في فتنه المسيح الدجال مثلا ان الرجل يذهب الى المسيح الدجال وهو فارد صدره بقى انا ما ياثرش فيها فتنه المسيح الدجال ولا يهمني يذهب الرجل ويظن انه يستطيع ان هو يجابه المسيح الدجال وان هو يقف قدامه وان هو يخاصمه بالحجه والبرهان و واذا به يكون من اتباع المسيح الدجال يقع في فتنه المسيح الدجال عشان كده اوعى تفرد صدرك امام الفتنه ابدا اول ما تلاقي الفتنه على طول ابعد ابعد حود من طريق تاني انت ما قدامكش غير طريق واحد اخويا وحبيبي ايه هو النبي صلى الله عليه وسلم وضحه وقال صلى الله عليه وسلم كما قال كما قال ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال وقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم تلا النبي قول الرب العلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي طب معنا اتصال السلام عليكم الأخ مصعب السلام عليكم ايوه ايوه السلام عليكم ده- عليكم ده السلام ورحمة الشيخ.
الله وبركاته يا أهلا وسهلا الله يبارك فيك يا شيخ ومنور الشاشه والله يزيدك الله نور يبارك إيمان في إن شاء عمرك.
الله.
ربنا يعزك ويحفظك لو الله علي الصوت يبارك بس فيك.
شوية كده آه، طيب آه، ماشي فض- واضح كده؟
هم في الاستوديو حتى يعلوا الصوت حتى مش مشكلة نعم اتفضل يا أخ مصعب طيب آه، حضرتك تتكلم عن ال- الفتن والشبهات نعم آه، انا بحضرني حديث الرسول صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام آه، ان الحلال بين وان الحرام بين نعم وان وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس نعم فمن يعني مع- معنى الحديث وبخيت حضرتك اعلم مني فمن فمن اتقى اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرت وعرضه نعم فانا كمسلم يعني كانسان عامي آه، عندما احاول ان اخذ ديني نعم شيء طبيعي وشيء منطقي اني مش حروح الى اصحاب الشبهات يعني هذه الرساله بوجهها للشباب نعم انه انتم اذا اردتم تتفقهوا في الدين وتتعلموا في الدين التجئ الى العلماء الثقات نعم ما تلتجئوش الى الناس الشبهات نعم.
هذا شيء طبيعي وشيء اكيد انه مش حيكون يعني محبته ليك زي محبه العالم الفاضل مش نعم.
محبته لدينك مش حتكون اكيد زي محبه العالم الفاضل نعم
تمام آه، علشان كده احنا انا بنصح الشباب بصراحه بالنسبه للقنوات الموجهه للتشكيك في الدين وتشكيك في الرسول نعم.
عليه الصلاه والسلام نعم عليه الصلاة والسلام عدم الاستماع لها بالظبط كده عدم الاستماع لها اطلاقا نعم مهما فعلا ح- زي ما حضرتك يعني آه، قلت انه مهما انا كنت شايف نفسي عندي دين وعندي قوه وعندي تقوى ابدا هذا القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبهما كيف يشاء نعم نعم آه، اضف الى ذلك فضيله الشيخ للاسف احنا امه اقرا لا تقرا نعم كل أسف واذا قرانا نقرا الحاجات الهايفه نعم الحاجات اللي الله اعلم من وين مصادرها ولا نعم.
نقرا الكتب نعم.
العلماء الثقات وهم معروفين وكثير والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نعم هذه بس كانت مداخلتي والله ربنا يحفظك يا أخ مصعب يبارك فيك يا فضيله الشيخ ربنا وانا يبارك سعيد فيك.
جدا والله اني تكلمت مع حضرتك ربنا يعزك ويحفظك أخويا ويبارك في عمرك ويجازيك عنا كل خير طب آه، معنا اتصال أخير السلام عليكم
الو السلام عليكم أيوة.
عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه، سل- السلام عليكم يا شيخ محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه اتفضلي انا قاعده في في مدينه في في السعوديه بيقولوا ان حرام الاغاني الم- ال- مش الاغاني الموسيقى اللي بتبقى بين التتر في البرامج حتى الدينيه في قناه الناس وقنوات آه، اسلاميه لا قناة الناس ما بيقولوا فيهاش إن موسيقى دي موسيقى فتن.
خالص هل الكلام ده مظبوط ولا لا وايه الحجه اللي ممكن ارد عليهم بيها حاضر يا اختي ربنا يبارك فيك يا رب هو اولا اخت فردوس ربنا يحفظك ويرزقك الفردوس الاعلى ان شاء الله هي قناه الناس ما فيهاش مزيكا خالص لا بين البرامج ولا في البرامج انما هي بتبقى هامنج كده باصوات رجاليه آه، الى غير ذلك وان شاء الله سنتناول ايضا الكلام ان شاء الله في حلقه كامله عن فتنه الموسيقى والغناء ان شاء الله في حلقه برضو واحنا بنتكلم عن الشبهات ارجو ان انت تتابعينا ان شاء الله عشان الموضوع محتاج يعني انا هختم بهذا الحديث لان يعني قدامنا يدوب اربع دقائق ونص فهختم بهذا الحديث عشان فعلا نشوف قد ايه ان الانسان لو حب يدخل نفسه في بدايه الفتنه هيقع فيها. قال صلى الله عليه وسلم حديث خطير جدا جدا واختم بيه حلقه الليله دي ان شاء الله ونبتدي من المره القادمه نتكلم عن اول شبهه اللي هي شبهه ان الاسلام دين يدعو الى العنف وانه قد انتشر بحد السيف. هذه شبهه تثار حول الاسلام والمسلمين في كل مكان هنوضح قد ايه ان الاسلام دين يدعو الى التسامح والى الرحمه والى العفو والى الصفح والى اللين والى الرقه والى كل المعاني الجميله وقد ايه ديننا عمره ما كان دين عنف ولا دين ارهاب الى غير ذلك وهنتناقش بقى بهذه الاشياء من خلال سيره النبي عليه السلام وسيره الصحابه وهنشوف ب- بالحجج وبالاحاديث وبالايات ازاي ان ديننا دين يدعو الى السلام ولا يدعو الى العنف ولا الى الشده ولم ينتشر بحد السيف كما يقول المشت- المستشرقون. طيب حديث رواه احمد والحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وعايزك تتخيل معايا الحديث ده بالله عليك كانك شايف ال- ال- المنظر او المشهد اللي هحكيه لك دلوقتي من خلال الحديث كانك شايفه قدام عينيك. قال صلى الله عليه وسلم ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما ادي الصراط اهو خد بالك وعلى جنبتي الص- الصراط سوران ادي الصراط وجنبيه سورين وعلى الابواب فيهما ابواب مفتحه يعني ادي الصراط اهو يا جماعه خدوا بالكم من المشهد ادي الصراط جنبيه سورين السورين دولت فيهم ابواب مفتوحه على الابواب المفتوحه دي ستور مرخاه ستاير يعني عشان عشان تعرف ان الباب لما تعوز تفتحه سهل جدا لا هو محتاج انك تستعمل طفاشه بقى ولا شنيور ولا بتاع لا لا لا, لا ده الابواب معموله بستاره تخيل حضرتك لو شقه الباب بتاعها عباره عن ستاره سهل جدا تسرقها سهل جدا تدخلها هي المساله مساله كده قال وعلى جانبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب سطور مرخاه خد بالك بقى وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا خد بالك وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له ويحك لا تفتحه اوعى تفتح باب ده ابواب دي ده ابواب دي كلها فتن ومصائب ويحك لا تفتحه اوعى تفتح وفتحه سهل جدا زي الستاره سهل جدا خش على قناه بتسب في الاسلام سهل جدا خش على موقع آه، بي- بي- بيشكك في الاسلام سهل جدا اخش على الحاجات ديت ويحك لا تفتحه انك ان تفتحه تلجه هتخش على طول خد بالك بقى يوم يجي النبي عليه السلام يوضح لك بقى ايه المثل ده يقول لك ايه فالصراط اللي هو احنا قلناه في الاول اهو هو الاسلام الصراط هو يا جماعه هو الاسلام والسوران حدود الله عز وجل والابواب المفتحه محارم الله الابواب المفتحه محارم الله خد بالك بقى وذلك الداعي الذي يدعو على راس الصراط هو كتاب الله القران والداعي من فوق هو واعظ الله عز وجل في قلب كل مسلم يبقى واعظ الله عز وجل في قلبك بيقول لك اوعى تفتح الباب التقوى اللي ربنا اودعها في قلبك الايمان اللي ربنا سكبه في قلبك بيقول لك اوعى تفتح الباب اوعى تفتح الباب وتنتهك المحارم اوعى تخش على ابواب الفتن اوعى تخش على المواقع ديت اوعى تقعد مع اهل البدع اوعى تقعد مع الع- مع الناس العلمانيين اللي هم عمالين يشككوا في الاسلام وفي القران وفي النبي وفي الصحابه اوعى تقعد مع من آه، يسبوا اهل العلم والدعاء والعلماء و... اوعى تخش الباب دوت انك ان تفتحه تلجهم هتخش على طول وهتضيع نفسك عشان كده احنا زي ما قلت لك ان انت عشان تحمي نفسك يبقى ايه الوقايه خير من العلاج بدل ما تخش يا اخويا وحبيبي على مواقع وتسمع كلام ناس بيسبوا في الاسلام او بيسبوا في نبي الاسلام او بيشككوا في القران او في السنه او في الصحابه او بيقدحوا في امهات المؤمنين ما تدخلش الباب ده اصلا ما تقعدش مع الناس دي اصلا ما تفتحش القنوات كتير جدا من الناس يقابلوني يقول لي شفت القصه زكريا عليه لعنه الله عز وجل بيقول ايه عن النبي ده بيسب النبي ده بيسب امهات المؤمنين طب وانت بتسمعه ليه وهذا الملعون اصلا لو لم يجد آذانا صغيرة ما ما ما استطاع أن يتكلم كانوا قفلوا القناة ساعة تاني يوم على طول إنما هم فاتحينها ليه عشان لقوا بعض المسلمين بيسمعوا فأنا بزعل لما واحد يقول لي ده امبارح كان بيقول يا سيدي إيه اللي دخلك تسمعه ما تسمعوش القناة دي ما تخش أصلا على الأوروب أصلا خالص فاهم إزاي خليك على النايل سات فرع على بعض القنوات الإسلامية والإخبارية إلى غير ذلك وابعد عن الفتن دي كلها وهكذا إنك إن تفتحه تلجه دي كانت مقدمة أخويا وحبيبي عن موضوع أبحث عن شبهة ان انت احمي نفسك اولا استعن بالله سبحانه وتعالى اخويا وحبيبي واختي الفاضله تاني حاجه ان احنا نبتعد عن هذه الاشياء لا نشاهدها ابدا ولا نجلس مع اهل البدع تمام وفي النهايه ان شاء الله هنتكلم من الحلقه القادمه ان شاء الله نجيب شباب ونبتدي نتكلم عن الشبهات التي تثار ضد الإسلام وضد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وضد القرآن والسنة ونناقشها ونفندها شبهة شبهة ونرد عليها رد علمي أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذلك جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته